بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اهد قلوبنا وروض نفوسنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين ايها الاخوه هذا فرع التزكيه في مدرسه الربانيه وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين ووصلنا الى ربع المهلكات وكان اوله باب الكبر عياذا بالله فتكلمنا عن الكبر وافاته وعلاماته وكيفيه العلاج منه وزرع التواضع وكنت اود ان اسالكم ماذا صنعتم في افه الكبر وقد ذكرنا في اخر درس لنا انني اعطيكم شهرا لكي تعالجوا انفسكم من هذه الافه فما من احد الا وفيه ذره او ذرات من هذا المرض الخطير وخطوره الكبر انه الذنب الذي لا تنفع معه طاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والمسكين الذي بداخله كبر وهو لا يشعر او يشعر ولا يسميه كبرا يسميه شيء اخر يهلك ومهما اجتهد من من فعل الحسنات فكبره مانع مانع من وصول الحسنات الى الله ولذلك تجد هذا المتكبر الذي في قلبه شيء من الكبر وهو لا يشعر او يشعر ولا يسميه كبرا بل يسميه شيئا اخر تجده غير موفق ولا معان ولا مسدد اعماله في وبال ايها الاخوه احذروا على انفسكم من هذه الافه فان قلت ماذا افعل قلت زد تواضعا قرات كلمه عجيبه لاحد السلف في ذكر التواضع فقال فكما لا تحب ان يراك الاغنياء في زي في زي الفقراء فاحب الا يراك الفقراء في زي الاغنياء وصلت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا تحب أن يراك الأغنياء في زي الفقراء الأغنياء بتبقى قاعد في وسطهم أنت مش عايزهم يشوفوك أقل منهم فقاعد في وسطهم زيهم بلبسهم وقعدتهم وتصرفاتهم فكذلك ما تكسرش قلوب الفقراء بإنك تتعالى عليهم خليك في وسطهم برضو زيهم ومنهم وبطريقتهم قال كعب ابن مالك رضي الله عنه ما انعم الله على عبد من نعمه في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله الا اعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها ورفع بها درجه في الاخره وما انعم الله على عبد من نعمه في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله الا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به ان شاء او يتجاوز عنه اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك وارزقنا التواضع بنعمك فإن بعض الناس إنما يطغى ويتكبر بنعم الله عليه إنما يطغى ويعجب ويفتخر ويتكبر بنعم الله عليه وهذا سبيل سلب الفصل الثاني في العجب روي عن ابي هريره عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والحديث متفق عليه بينما رجل يتبختر في بردين وقد اعجبته نفسه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه هذا الانسان الذي يتبختر بين بردين يمشي مختالا بنفسه معجبا بشكله او اذا تكلم معجبا بكلامه او اذا تصرف معجبا بتصرفاته يوشك ان يخسف الله به الارض وقد مر معنا زمان حال الكلام في كتاب عند الكلام في كتاب الداء والدواء ان هذه الوعود الخطيره يخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه ان لم تحصل حسيا للبدن قلنا إذا لم تحصل حسيا بخسف الجسد حصلت معنويا بخسف القلب الخسف بالقلب قال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما ها خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذه هي أن المعجب مخسوف بقلبه فهو في أسفل سافلين والإنسان كما قيل أن المعجب كالطائر كلما علا كلما صغر في أعين الناس فكلما ارتفع الإنسان رفع نفسه وتعالى على غيره فإنه يخسف به وينزل إلى أسفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه ثلاث مهلكات هلاك هلاك شح مطاع ربنا جل جلاله قال وأحضرت النفس الش- وأحضرت الأنفس الشح فكل النفوس فيها شح الإنسان خلق كده قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا أول إنسان خلق بطبعه قتور بخيل ممسك حريص شحيح هو الإنسان مخلوق كده أنت كده فالمطلب ألا تطاوع نفسك عشان كده الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم شح مطاع نفسك بتأمرك بالشح ما تطيعهاش خالفها عشان كده اللي بعدها مباشرة وهوى متبع كل النفوس فيها هوى ما فيش نفس ملوش هوى أنا ليا هوى إن أنا أنام ليا هوى إن أنا أستريح ليا هوى إن أنا أبطل كلام ليا هوى هذا هوى مزاج وانت ليك هوى انك تسمع وليك هوى انك تخرج وليك هوى انك انت تنام وليك هوى انك انت تاكل وليك هوى دلوقتي انك انت تروح حمام ليك هوى انك انت دي الهوى هوى موجود مزاجك اللي انت عايزه اللي انت تريده اللي انت تهواه كل انسان بس اشكالك في اتباع الهوى سجلها دي وقد اجمع العلماء على ان النفوس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولا تصل الى مولاها حتى تكون سليمه ولا تكون سليمه حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفه هواك وقال ابن الجوزي عليه رحمه الله لم ار مشتتا للقلب ومفرقا للهم مثل متابعه النفس في كل ما تطلب هوى متبع ده مهلك انك عم الحاج محمود نفسك تقول لك نام تنام كل تاكل اخرج تخرج اقعد تقعد قوم تقوم اتكلم اتكلم تسكت تسكت انك تتابع نفسك قول لنفسك لا عودها على انك تمنعها ملزوزه مباحها شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وزي ما هيجي معانا ان مصيبه العجب إذا تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه وقد شهد لي كثير من الدعاة وطلبة العلم انه فعلا مش قادر يتخلص من العجب معجب بنفسه معجب بكلامه معجب بشكله معجب بطريقته معجب بفكره معجب بتفكيره معجب بحاله وحياته معجب بنفسه اذا دي دخلت دماغه انه معجب بنفسه صعب جدا ان احنا نطلعها منه وكانه يشير في الحديث فهو يتجلجل فيها قولوا الى يوم القيامه الى يوم القيامه الى يوم القيامه هيفضل كده يتجلجل طالع نازل طالما دخل نفس دماغك العجب عشان كده قلنا في درس الظهر ان علاجك الوقايه الوقايه هي العلاج ما تعجبش بنفسك مش تعجب ونعالج العجب ده ال- المطلب ها الا تعجب بمنتهى البساطه انك تقول لنفسك اذا اعجبت بشيء تقول جاتني خيبه معجب بايه على خيبة إيه أنا معجب هذه بمنتهى البساطة إذا وجدت نفسك معجب بعلمك طب تعالى نقيسك لحد من العلماء معجب بشكلك قلنا لك يا عم ده هي شوية صداع بالليل يعملوا لك شلل نصفي صداع بس مش أكتر وارد من غير أسباب لطشة برد تعوج وشك معجب بايه ها بفلوسك الا دي هياخدوها معجب بايه في ايه ي- تعجب بيه وفي منتهى البساطه قلنا قبل كده ان اللي معجب بفلوسه ممكن يبتلى بمرض الفلوس كل الفلوس اللي عنده دي ما تنفعوش وما تعالجوش بمنتهى البساطه يعني لو جاله مرض صرع ما فيش علاج خلاص انتهينا اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب معجب بشكلك جالك شوية بهاء فيش علاج خلصت إلى آخره الشاهد إيه إن اللي معجب قبل ما تعجب عالج نفسك قاوم هذا المرض معجب بكلامك زي ما قلنا كده بمنتهى البساطه ممكن تصبح تلاقي لسانك محبوس ما بتتكلمش مش قادر ما, ما بتنطقش ما بتجمعش ف اياك والعجب قول لي انا مش معجب بنفسي قال لو انت مش معجب بنفسك كنت عملت كذا وكذا لكن مصيبتك ان انت مش تقول لي لا ده مش عجب ما هو انا بدول ده ب- ده المشكله الكبيره ان انا بقول كده انك تغلط وما تسميش الغلط غلط تسميه بمزاجك بقى ما تدافع به عن نفسك واذا رايت الرجل يبرر اخطاءه ويس ويسرد الأسباب في سبب عيوبه في تبرير عيوبه فاعلم أنه هالك مخذول غير موفق روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الهلاك في شيئين العجب والقنوط وإنما جمع بينهما العجب والقنوط لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير القانط لا يطلب والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى قال مطرف رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا واعلم ان العجب يدعو الى الكبر لانه احد اسبابه فيتولد من العجب الكبر ومن الكبر الافات الكثيره وهذا مع الخلق اما مع الخالق فان العجب بالطاعات نتيجه استعظامها فكانه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن افاته المفسده لها احيانا وانا قلت ان شر الغرور الغرور بالله احيانا بتلاقي المعجب مش معجب بشكله ولا بجماله ولا بعلمه ولا بكلامه ولا بمظهره ولا بوجوده من الناس لا لا ده معجب بطاعته معجب بركعتين بيقومهم بالليل معجب بتسبيحتين بيقعد يذكر ربنا فيهم معجب ب بعمل بيقوم بيه في خدمة الدين معجب بكده واللي معجب بمثل هذا المعجب محبط عمله حابط مشكلة الكبير المشكلة الكبيرة في المعجب بهذه ال- الأمور من ال- من الدين إنه نسي حاجتين الحاجة الأولانية أنه لولا توفيق الله وإعانته ما استطعت ما استطعت ثانيا أنه وما يدريك أن الله قبيل منك فقد تعمل الأعمال الكثيرة ولا يقبل الله منك شيئا أبدا أبدا أبدا إن الله عزيز غني غيور قال من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته تركته وشركه فلما تعمل عمل وانت بتعمله لله ولنفسك يعني انت بتعمله عشان انت بتستمتع بيه لذة ليك متعة ليك بتعمله علشان العلة الدافعة لهذا العمل عشان الناس تشوفك بالعمل ده عشان تبدو امام الناس عشان العمل ده يصلحك للناس عشان العمل ده يرفعك عند اذا كان خالط العمل شيء من هذا لنفسك او للناس حابط لا يقبل ولا يرضاه الله ابدا بص لسيدنا سليمان ايكم ياتيني بعرشها قال عفريت من الجن أنا أقوم أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال له قبل ما تخلص درس يكون العرش ده عندك قال الذي عنده علم من الكتاب قال بعض المفسرين الذي عنده علم من الكتاب مين هو سيدنا سليمان نفسه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك تغمض عينك وتفتحها تلاقيه قدامك قال له يقول لك طب انت بتقول سيدنا سليمان بيقول لمين بقى انا اتيك ده زي ما واحد بيقول لي انا اجيبه لك اقول له طب انا هجيبه لك مع ان انا جايبه لنفسي بس ده رد الكلام يقول له انا اتيك به فسيدنا سليمان قال له وانا اتيك به فلما رآه مستقرا عنده الشاهد هنا بقى لما رآه مستقرا عنده سيدنا سليمان لما شافه قدامه في طرفة عين ها ما اغترش ولا أعجب قال شفت الحركة دي حدش يقدر يعملها في مصر غير أنا وواحد مات ما قالش كده ما أعجبش بدي إن محدش يقدر يعمل ده اللي أنا لأن عندي علم من الكتاب ما قالش كده خالص ما شافش دي قال هذا من فضل ربي فضل الفضل اللي هو ايه زيادة يعني ده انا ما استاهلش بس ربنا تمنن علي بهذه سماه ايه فضل وع- ونظر الكلام اللي احنا قلناه بقى في درس الدور بتاع طريق الهجرتين ان دي فتنه وابتلاء ليبلوني ها اشكر ام اكفر هي دي شاف ان ده من فضل ربنا عليه وفي نفس الوقت شاف ان ده اختبار وابتلاء ليبلوني أأشكر أم أكفر يبقى لما تشوف ان ربنا اداك قرآن حفظت يبقى ده منين فضل ربنا عليك لسه كان واحد بيقول انا الحمد لله يعني آه، كان معايا زملاء كتير اللي دخل خد دبلوم واللي خد بكالوريوس واللي خد دكتوراه وانا ما اتعلمتش ما كملتش تعليمي بس حفظت القرآن فأنا أحسن منهم الكلام جميل بس وحش في كلمة أنا كان ينفع إن أنا أقول ربنا حفظني القرآن أكرمني بالقرآن أنعم علي بالقرآن وربنا يجعله حجة لي ويجعلني بيه أفضل من غيري كان ينفع سياق الكلام كده يقول لي ما هو قصده كده هو قصده كده هو قصده كده مش قصده كده لو قصده كده كان ربنا سدد لسانه لو ما يعرفش يقولها كده كان خرس وما قالش حاجه وصلت احيانا لسانك بيطلع خيبتك اللي جواك القرف اللي انت مخبيه في فلتات اللسان فلو ربنا جل جلاله يرحمك كنت تسكت يا يسدد لسانك فتتكلم صح يا تسكت فلذلك بنقول ايه ان سيدنا سليمان وصراحه كلما قرات في قصص الانبياء انبهر لان ده قران كلام ربنا غايه الدقه والاحتراز في البيان بيان الانبياء لقومهم والرد عليهم واظهر ما يكون الرجل حال ردود الافعال وفي المواقف يا جماعه المواقف بتفضح لما تستفز يبقى رد فعلك ايه احنا كنا بنتكلم في درس التفسير ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اشد المواقف حرجا يستفز فلا يستفز صلي عليه صلى الله عليه وسلم مش عايز اعيد الكلام تاني بتاع الدرس ان إيه؟ ان قد تكون المقدمات صحيحه لكن يستنتج منها نتائج خاطئه بمعنى ان سيدنا عمر جه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه وقال له ألسنا على الحق قال بلى وهم على الباطل قال بلى المقدمات صحيحة ولا لا مقدمات صحيحة ايه لكن النتيجة فلما نعطي الدنية فت- في ديننا هو استنتج نتيجة غلط لما احنا عالين ليه نعمل كده فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم انا لو يعني بيقول لو انا مكاني او اللي زيي مكانه كان يقول لعمر انت ما بتفهمش انت مش فاهمك اقعد ساكت مش عاجبك امشي عندك معسكر المشركين الناحيه الثانيه عدي انا كنت اعمل كده لكن سيدنا النبي صلى عليه كبير واحنا قلنا الكبير ايه الكبير كبير لا يستفز ولا يهتز الكبير كبير فعشان كده سيدنا النبي جاوب بمنتهى البساطه قال اني عبد الله أطيع أمره ولن يطيعني احيانا اللي بيناقشك وبيستفزك ما احيانا واحد بيك- بيتكلم معايا وعمال يتكلم ويزعق ومهيص هو مش سامع انا بقول ايه ولا بيفهم بيحاول يفهم انا قلت ايه عشان كده سيدنا عمر سمع الكلمتين وبالادب الصحابه واخباتهم مشي بس مش فاهم هو رضي وهو ايه وهو مش فاهم فراح لسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر فهمها له بالراحه ألسنا على الحق وهم على الباطل فلم نعطي الدينية من دوننا قال له ألست تشهد أنه رسول الله فهمها له بالراحة هو بقى اللي النبي قاله له بس هو فهمه له ببساطة ألست تشهد أنه ر- هو ده النبي ولا مش نبي قال بلى قال الزم غرزه تنجو أدام أنت تشهد أنه النبي ما تتكلمش خليك ورا وساك وانت ساكت فالشاهد هنا ايه ان لسانك اللهم قنا شر السنتنا تبقى مسدد وزي ما قلنا كده ممكن تبقى معجب بنفسك ومقدم مقدمات مقدمات صحيحه لكن بتستنتج من المقدمات الصحيحه نتائج خاطئه ذو القرنين لما عمل السور فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه قال ايه؟ ما وقفش كده قدام السور قال لك شوف بقى بنيت لكم سور قولوا لي شكرا وانما قال هذا من فضل ربي قال هذا رحمة من ربي ها وإذا فإذا جاء وعد جعله دكا قال ده رحمة من ربنا ولما ربنا يأذن هيشيله مش أنا اللي عملته ولا ده قوي جعله دكاء هيفتفته هي دي لما تعمل عمل وتشوفه يعرف انه حابط عشان ما تشوفوش اعرف ان ده فضل ربك وان ربنا قادر وان ده امتحان وان ربنا قادر انه يسلب اللي اعطى يسلب يسلب انا مش عايز اسمي لكم اسماء من دعاه وعلماء كبار اسماء في عصرنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عشرات وسلب منهم بركة العلم فضاعوا أكبر مصيبة إن الإنسان بقى يضيع بعد ما يكبر مصيبة كبيرة قوي إن راجل كبر في السن وشوف بقى شيبة وكان بيحتفظ بوقاره وعلمه و... وفضل يدافع ويقاوم مدة طويلة وجه في الآخر دلوقتي يجي السنة دي ويقع الوقعة الوحشة دي ليه كده؟ ده دليل على خبث في الباطن من زمان افتكرها دايما عند اللي قال ظل يصلي في الصف الأول عشرين سنة ثم صلى يوما في الصف الثاني فاعترته خجلة فعلم أن عمل عشرين سنة مدخول انه كان كل المده دي مش لله ولو كان المده دي كلها لله ما كانش وقع في الاخر عشان كده الحديث وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينها بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها النصيحة في أمر العجب خاف خاف على نفسك خاف من كبر خاف من عجب خاف من سوء الخاتمة كنا بنتكلم في درس العقيدة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فقلنا احنا ما بنكفرش حد لسنا قضاه مش مهمتنا الحكم على الناس لكن خاف على نفسك من الكفر خاف ان انت تبقى كافر هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان بين الايمان والكفر مسافه ممكن تقرب من الكفر وممكن تقرب من الايمان ربنا قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يبقى الناس أصحاب الذنوب والمعاصي الخوف عليهم إنه تبقى عاقبته أن يكذب بآيات الله إخوتي الكبر والعجب مهلكات لا تسكت فتش في نفسك هل فيك عجب هل فيك كبر وعالج نفسك فورا لا تسوف ولا تؤجل تب الى الله واشكله يا رب داوي مرضي ثم خذ باسباب التداوي في التواضع وعدم رؤيه النفس لعل الله يرفع عنك البلاء احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله